وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة آه، عيد الصليب المطلوب بنعمة ربنا نراجع مفهوم الصليب في حياة الخادم هقرا حتة بتقراها الكنيسة حوالين الصليب في قداس الصليب من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول كان الظاهر في ناس يعني انحرفت في المفهوم وابتدت تشكك في بولس وابتدت تقول احنا بتوع بولس واحنا بتوع بولس ويتحججوا ان هم اتعمدوا على ايدين فلان او ايدين فعلان فبيقول حتى لا يقول احد اني عمدت باسمي وعمدت ايضا بيت استفانوس عدا ذلك لست اعلم هل عمدت احدا اخر لان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لابشر لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيد سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ألم يجهل الله حكمة هذا العالم لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكراهية لأن اليهود يسألون آية واليونانيون يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهل الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا آمين. الحقيقة كل الناس بتنشغل بمعنى الصليب والقضية دي ساعات احنا كمان كأرثوذكس ننشغل بيها وننسى حاجة مهمة ان احنا لا نقف فقط امام معنى الصليب ولكن يهمنا جدا علامة الصليب وأيقونة الصليب بمعنى برضو الكلام بقى للخدام لازم نميز بين المفهوم أو الطريقة الغربية في التعامل مع ربنا والطريقة الأرثوذكسية منهج العلاقة بيننا وبين ربنا في حسيات كتيرة يعني احنا كشرقيين في علاقتنا بربنا غير الغربيين الغربيين اللي بيربطهم بربنا كم هائل من المعاني ومعاني كل كلها كويسة الله يحبنا واحنا بنحبه والله يحرسنا ماشي ومعاني احنا متفقين عليها احنا كأقباط ارثوذكس بالذات هذه المعاني ليست معاني نظرية كلها متفصلة في حياتنا في اشكال حسية اللي اساسها الاسرار مثلا يعني انا بستغرب مثلا ازاي شخص في طائفة أخرى يشعر بمعنى الثبات أو الاتحاد في المسيح ما كانش يتناول ما كانش يعمل حاجة حسية يحس إنه بياكل حاجة عشان يفهم المعنى ده أو يشعر بيه لكن يقولوا له أنت لازق في المسيح لازق إزاي حصلت إمتى ثابت فيه إذا البعد الحسي في العلاقة بين الإنسان وربنا بعد مهم جدا وبدأه المسيح بالتجسد ازاي الله لم يره احد قط فجاءنا المسيح له المجد لكي نراه ونلمسه ونسمعه ولا يعود الله بعد مجهولا معنى مجهول بل شخص حقيقي نتلامس معه و- و- ونلمسه ومن ساعتها بدأت الكنيسة تنقل لنا الحكاية دي أن العلاقة بالله لا تخلو أبدا من حسيات حسيات يعني محسوسات من ايقونات من علامات من من هيكل من مذبح من ميه معموديه من زيت ميرون او زيت مسحه مرضى كل هذه الحسيات اساسيه جدا في حياتنا بيننا وبين ربنا ليه لان الله حين جاء الى عالمنا واخذ جسدنا طبيعه له قدس كل ما في الحياه واصبحت هذه المواد جزء من علاقتنا بيه القضية دي مهمة ليه؟ لأنه أغلبنا لما نفكر في الصليب بنفكر في معاني الصليب الصليب كعلامة ألم وحب الصليب كعلامة مجد الصليب مش كعلامة كمعنى قوة لكن لا ده احنا في الفكر الأرثوذكسي في قيمة للعلامة نفسها العلامة نفسها أو الأيقونة الرسمة أو الصورة الحاجات دي الحسية دي ليها قوة عندنا لدرجة عشان كده يستخدم معلمنا بولس هنا كلمة جميلة يقول لأن كلمة الصليب مش معنى صليب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة مجرد الكلمة تمثل جهل عندهم بالنسبة لنا احنا الكلمة دي فيها قوة يعني كلمة الصليب رسم الصليب علامة الصليب إشارة الصليب أيقونة الصليب كل ده بالنسبة لنا في قوة فعشان كده الحقيقة نتكلم شوية على علامة الصليب مش بس المعنى المعنى انتوا كلكم خدام واكيد اتكلمتوا في معاني الصليب باستفاضة قبل كده اولا حكاية العلامة دي احنا ما, خل... ما ابتدعناهاش كأرثوذكس لان الدارسين القدامى الارثوذكس العتاولة بتوع الكتاب حطوا لنا تسبيحة جديدة جميلة يوم الجمعة مبنية على نص من العهد القديم يقول الله يعطي علامة لخائفيه الله يعطي علامة لخائفيه لقوها في المزامير فقاموا حطوا لنا تسبيحة جميلة يوم الجمعة عارفينها صلية الجمعة ربنا يسوع المسيح أعطى العلامة لعبيده الذين يخافونه يعملوا بيها بقى ويسوي يشفوا كل مرض يخرجوا الشياطين يطفئوا قوة النار يهربوا من وجه القوس يسدوا أفواه الأسود ويحقق المعنى ويكمله في التصبيحة ويقول وهذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه عشان محدش بس يكون تايه في معنى العلامة إذا العلامة لوحدها في الفكر الأرثوذكسي لها قوتها وأساسية في حياة الإنسان أساسية جدا في حياة الإنسان ده يمكن هي رأس ماله رأس مال المسيحي في العالم العلامة دي ذكرها المسيح له المجد نفسه في متى 24 وهو يتكلم عن علامات الساعة في مجيئه يقول وتظهر علامة ابن الإنسان في السماء طبعا لا تنطبق أبدا هذه الآية إلا على علامة الصليب ما هي علامة ابن الإنسان يعني إيه العلامة المميزة لي إلا صليبه ماشي معنى ثالث يقولوا سمعان الشيخ لما شال المسيح على ايديه وكلم العذراء قال لها انت كمان يجوز في نفسك سيف وهذا وضع لقيام سقوط كثيرين ولا ايه ولعلامة تقاوم واضح يعني نفس سمعان شاف بروح النبوة ان هذا الطفل الالهي سيكون له علامة خاصة به ستقاوم وهذه العلامة تظهر في السماء اذا علامة الصليب نفسها صارت قوة للكنيسة من أول عصرها واللحظة بقى في تعليم معلمنا بولس الرسول عشان نتأكد ان الحكاية ما كانتش مجرد معنى ينتقل للمؤمنين ما كانش مجرد تأمل في أحداث الصليب الحكاية كانت أعمق من كده إنها أصبحت قوة تنبع من العلامة نفسها من الخشبة من الصورة من الاسم الصليب هو نفسه فيه قوة ازاي؟ يقول لهم في غلطية ثلاثة لما لقاهم ابتدوا يكسلوا ويت يعني يتهاونوا في حياتهم الروحية قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعموا للحق أنتم الذين قد رسم أمامكم يسوع المسيح وإياه مصلوبا حكاية رسم المسيح مصلوب إذا كان في أيقونات أهو يعني المعنى ده يوحي أن عملية تصوير الأحداث كان بالكلام او بالرسم عملية قديمة جدا ولها قوتها في تأثيرها وتأثيرها على حياة القديسين والكنيسة الأولى فقال لهم ازاي تبقى قدامكم صورة الصليب وترجعوا تعيشوا حياة جسدية تانية مش ممكن مستغرب قوي معلمنا بولس يعني ازاي ترجعوا عن الحق انتم الذين رسم امامكم يسوع المسيح واياه مصلوبا في حتة تانية في كورنثوس يقول لهم لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا إيه يسوع المسيح وإياه مصلوبا إذا صليب المسيح له المجد هو معنى عميق جدا وهام جدا ولكنه ترك لنا أيضا علامة وهذه العلامة أصبحت تمثل قوة المسيح العلامة على سبيل الرسم أو العلامة اللي بيمسكها أو أيقونة الصلابوت أو الصليب اللي بنزف فيه الكنيسة أو كل حياتنا مليانة صلبان لأن هذه العلامة لها قوة ده الإيمان بتاعنا ليه العلامة دي فيها قوة بقى يحققها معلمنا بولس النهاردة في أكتر من معنى يقول لنا إيه كلمة الصليب حطوا تحتها علامة الصليب أو أيقونة الصليب عند الهالكين جهالة يعني الناس بره تستغرب هي دي حاجة تشرف يعني عشان تبقى علامتكم الصليب الناس تحط حاجة كده كبيرة تفتخر لكن الصليب ده يعني مش حاجة يعني في معناها الحقيقي القديم حاجة ما تشرفش ايه الصليب يعني الصليب ده كان احد وسائل الاعدام القديمة بل ابشعها واسوأها على الاطلاق ده كان علامة اعدام المجرمين المنحطين اللي هم لا يحملوا الجنسية الرومانية في العهد ده يعني الروماني المحترم لما يعدموه يعدموه بالسيف اما الذي لا يحمل هذه الجنسية وهو من طبقة سفلى يعني فيصلبوه فكانت علامة عار فازاي تبقى تبقى بالنسبة لنا نفتخر بيها هي اولا تمثل عهد العلامة دي تمثل علامة عهد بين الله والإنسان هي علامة العهد الجديد وإن كان لها رموز كثيرة من العهد القديم وانتم عارفين الكلام لكن العلامة دي هي بالضبط في أحد تعبيرات القديسين هي الشبك بين الله والإنسان اللي ربنا شبك بيها الإنسان خاصة ليه خطب الإنسان لنفسه بالصليب يعني اتحد بيه بالصليب دمه عشان كده حتى كلمة دمه في أحد المعاني معلمنا بولس يربطها بصليبه يقول دم صليبه مش دمه الإلهي أو دم يسوع نفسه في مرة تاني يقول دم صليبه لأن كلمة الصليب كانت مهمة وأساسية جدا في الفكر المسيحي على مر العصور فإذا أول أول قيمة للعلامة دي إن العلامة دي علامة عهد كل لما ترسم الصليب كل لما تشوف الصليب كل لما تفتكر الصليب كل ما تقول كلمة صليب انت بتغرس في نفسك مفهوم مهم جدا وتتذكر انك انت مش ملك نفسك انت لإلهك لان في الصليب في الصليب اشترك وبقيت بتاعه وبينك وبينه عهد جديد هو يتعهدك تعهدنا بخلاصك زي ما بنصلي بنقول وانت تتعهد وصيته يعني انت كل مطلوب منك تمسك وصيته ده العهد اللي بينك وبينه عهد جديد عهد بالصليب وبالدم فده معنى مهم هل الصليب في حياتنا يعيد الينا كل مرة قيمة هذا العهد خلينا ننزل على المستوى العملي شوي انا بعتقد انه مأساة ضعفنا كلنا كخدام اننا فقدنا اختلافنا عن اهل العالم ده شعر شمشون بالنسبة لي طول ما انت مختلف تابع للسماء تفكيرك سماوي وحياتك سماوية وممتلئ بالفضائل وشبه الملائكة و... وفاكر انك اتولدت من فوق وراجع فوق دي طبيعتنا كح... ك... كخليقة جديدة المفروض كده طول ما انت هتسلك سلوك مختلف وبالتالي هتبقى خدمتك قوية ليه لان الناس هتبص هتقول ده حاجة غريبة ده كائن غريب ده انسان جاي من ملكوت تاني او عايش في ملك تاني زي الناس ما تعبر في ملك تاني دي كلمة انجيلية دقيقة ملكوت الله داخلكم مش فارق معاه الدنيا ولا الشهوات ولا الارضيات ولا الكلام ده ايوه ده في ملك تاني لان هو فعلا جاي من السماء وراجع السماء لو احنا كخدام فضلنا دايما عايشين بهذا الاختلاف الشاسع اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون تبقى الخدمة سهلة والكرازة سهلة ليه هيسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا ببساطة لما الناس كلها تبقى قلقانة وتلاقيك انت عندك سلام هيسألوك ايه سرك ايه اللي وراك ايه اللي عندك زيادة فنجيبهم بوداعة وخوف وتبدأ الكرز لما تبقي بتخدمي في فصل او بتخدم افتقاد او وتروح للناس وانت ممتلئ بالفرح والمحبة والوداعة واللطف حس انك انت فعلا كل الناس تبقى نفسها تبقى زيك ايه اللي فيك جديد انت مختلف ليه مختلف لاني مسيحي مختلف لان سكتي للسماء ومن هنا يبقى تأثيرك قوي الاختلاف ده أساسه الصليب الاختلاف ده أساسه العهد اللي بيني وبين ربنا إن أنا كنت محكوم عليه بالإعدام وبعدين تخطيت الحكم ده بالصليب وبقيت عايش ما بعد الموت أنا مت مع المسيح وقمت زي ما بيقول بولس فخلاص ما بقاش فارق معايا موت تاني ولا تالت ما خلصت بقى فأنا عايش خبرة ما بعد الموت فأنا عمال أقول للناس تعالوا تعالوا ما تضيعوش الأبدية الموت إيه اللي أنتوا عايلها- عايلين همه ده حاجات كده على الماشي خلاص تعالوا امسكوا في الصليب واعبروا ال- ال- الفجوة دي عشان توصلوا للأبدية إذا أولا الصليب يخلينا دايما نستعيد العهد اللي بيننا وبين ربنا والعهد ده مضمونه ببساطة انه انت مش ملك نفسك انت مش ملك نفسك وبالتالي لازم تبقى مختلف لان المسيح له المجد اللي اشتراك بصليبه خطبك لنفسه او تزوجك او تزوج الكنيسة كلها اصبحت انت ملكه واصبحت حتة منه وبينك وبينه عهد قوي جدا ولازم تعيش كما يليق بالعهد ده عشان كده بقول لكم علامة الصليب ببساطة تخلي واحد يستعيد قوته في تعبير بقى لأحد القديسين أظن في القرن العاشر يقول تعبير غريب أوي يربط علامة الصليب بالمعمودية عارفين لما نتكلم عن المعمودية نحط فيها كل البركات الروحية اللي ممكن نسمع بيها المعمودية ادتنا ايه البنوة وادتنا الروح القدس وادتنا كتب اسمنا في سفر الحياة وادتنا آه، خليقة جديدة وادتنا غفران خطايانا مش كده كل ده في المعمودية يعني احنا المعمودية مدخلنا للأبدية والمعمودية دي هي اللي نقلتنا نقلة ضخمة جدا من ناس بني آدمين عاديين إلى أولاد الله ناس محكوم عليهم بالإعدام إلى ناس لا يخافوا من الموت هيعيشوا للأبد يقول بقى تعبير أحد الآباء الكتاب زمان إن كل مرة ترشم الصليب تستعيد وتجدد كل البركات اللي خدتها في جرن المعمودية شوف الطفل يطلع من جرن المعمودية شكله إيه كنيسة تبص له بمنتهى الإعجاب قديس طالع من جرن المعمودية هيلبس أبيض وعليه علامة الأحمر الصليب الحلو بتاعه وتزفه وتقول له ده أنت مفيش زيك دلوقتي قديس قديس نتعلم منه ونبوسه كده كما كما نقبل أيقونات القديسين في كل مرة ترشم الصليب وتعلن انك تابع للمسيح بينك وبينه العهد ده اللي بدأ في المعمودية تستعيد كل القوة اللي خدتها في المعمودية تمتلئ بروح الله يعني يتجدد فيك طبيعة البنوة اللي خدتها واخدين بالكم من المعنى عشان كده احنا من غير الصليب ما نقدرش نقول أبانا في الحقيقة يعني احنا نرشم الصليب عشان نقول أبانا الذي ليه أنا لما أرشم الصليب هو الصليب اللي نقلني عشان أخاطب ال- الله وأقول له أنت بيا لأني لم أخذ البنوة إلا من خلال دم المسيح وصليبه اللي أنا خدته في المعمودية واضحة الفكرة ولا صعبة؟ يعني أنا بتكلم بسرعة على اعتبار الخدام متابعين فإذا علامة الصليب هي أولا علامة عهد علامة عه- عهد يعني علامة تكريس أنا أقصد بيها كده تكريس يعني أنت مش ملك نفسك أنت بتاع ربنا علامة الصليب أو أيقونة الصليب أو كلمة الصليب أيضا تمثل كل محبة الله يعني في العلامة دي هي العلامة التي تمثل محبة الله طبعا ده تعبير دقيق للمسيح له المجد لما بيقول آه انه في المحبة ليس لأحد حب أعظم من هذا أن إيه يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ودي حت- وضحت في الصليب أو في يوحنا ثلاثة لما يقول الله الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء ويدخل بعدها على تسبيحة من يفصلنا عن محبة المسيح إذا الصليب أساسا عنوان حب الله عنوان حب الله فالحقيقة يعني كل واحد فينا ممكن يشك في لحظة في حب ربنا يضعف يحس ان ربنا بيشد عليه والناس تتصور انه بيعاقب ويقسو و... لكن اول ما ت- ينور الصليب قدام عينك تنهار كل المعاني دي لا يمكن لا يمكن الذي بذل نفسه على الصليب بذل دمه على صليب من اجلنا ينطبق عليه اي معنى او شك يجيلك في لحظه من قسوة أو ظلم أو عدم حب أو تراجع أو ترك أو كل المعاني دي مش موجودة تختفي قدام علامة الصليب لأن الصليب يعلن حب بلا حدود ويعلن حب بلا شروط وبلا شروط دي مريحة قوي يعني تيجي خاطي تيجي كويس مفيش حد كويس تيجي خاطي أسوأ ما تكون ملهاش شروط لأنه حين ارتفع على الصليب ما اختارش اللي بيتصلب عشانه هو صلب علانية عن الكل ولأجل الكل بل بذله لأجلنا إيه أجمعين فإذا دي علامة حب علامة حب وعشان كده تظل فخر الخادم عارفين العروسة تكون عريسها غني تجيب لها شبكة غنية قوي تمشي تفرجها على ال- العرايس الله أعلم بتحنسهم ولا بتغيظهم ولا بتفتخر لكن فيها معنى الافتخار انها بتفتخر ان قد كده عريسها بيحبها فجاب لها حاجة ثمينة قوي عشان كده بولس يقول اما انا فايه حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع يا عم ده انت كنت راجل غني بولس ده كان غني انت كنت مثقف ثقافة عالية جدا في جيلك انت كنت ممكن تبقى علامة من علامات اليهود الكبار في تاريخهم لانك انت عبقري ومتتلمذ على غمالائيل يعني عنده امكانيات في الجيل ده انه يوصل الى اعلى آه، مستويات الثقافة والعلم والفلوس يقول لك انا ولا حاجة من دول بفتخر بيه انا بفتخر بصليبه ليه هو دي الشبكة هو ده مركزي عنده مركزي عنده دم صليبه دم صليب ابن الله حاجة لا تقدر بأي قيمة في الدنيا اشتريتم لا بذهب ولا بفضة بل بدم بلا عيب ده الكلام علمنا بطرس عشان كده الصليب نمرة اتنين هو علامة عهد علامة ارتباط وتكريس ومرتبطة بها علامة حب دي تفرق معانا كخدام جدا ليه؟ نحن نكرز بالمسيح المصلوب يعني ايه المسيح المصلوب؟ الناس بره في الشارع خايفة من ربنا بتخاف مني واغلب خوفهم منه مش خوف حلو مش خوف مقدس هو خوف القسوة خوف الرعب خوف الدينونة خوف حين تقدم المسيح المصلوب الإله الحب ال- الغير محدود والغير مشروط الناس بتنهار قدام الصليب وده اللي قاله المسيح وسبق وعلمه لنا انا ان ارتفعت هعمل ايه اجذب الي الجميع ما حدش يقدر يقاوم الصليب قدام هذا الحب الالهي ما حدش يقدر يقاومه حتى لو كان حالته ايه هتجيبوه اذا شطارة الخادم ان يقدم الصليب للمخدوم ايا كانت حالته ايا كانت ثقافته ايا كان مستواه شطارته ان يظهر ما وراء الصليب من معاني عشان كده معلمنا بولس في افسس ثلاثة يقول حاجة غريبة وهو كان في السجن ساعتها مزنوق عاوز يخدم مش مش طايل يعني يجري زي الاول فيقول لهم ايه بيقول لاولاده بقى خدام العتاوله يقول لهم انا احمي ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم ان تتأيدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبه لكي تستطيعوا شوفوا المعنى ده ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو وتعرفوا محبه المسيح الفائقه المعرفه فتمتلئوا الى كل ملء الله وبقول لهم انا مش ما فيش في ايدي غير الصلاه دلوقتي فانا ب- بعمل مطنيات بسجد وبصلي ان ربنا يدخلكم الى عمق هذه الابعاد عشان كده القديسين لما شرحوها قالوا ده كان بيتكلم عن الصليب طول وعرض وعمق وعلو اللي من خلاله تدركوا محبه المسيح الايه الفائقه المعرفه وساعتها يمتلئ الانسان الى كل ملء الله يعني آه، كل الفرح ال ال الإلهي والتعزيات والسلام يملاه كل ما يقرب من محبة الصليب فاحنا كخدام رسملنا الصليب نحن لا نكرز بالمسيح المتجسد فقط وإنما نكرز به مسيحا مصلوبا مصلوبا دي فيها كل معاني الحب الإلهي لي أنا أولا فما بقلقش ما بخافش ما بضعفش ما بيأسش من نفسي لما أقع ليه لأنه ك- ما تقدرش تيأس والصليب قدام عينك تيأس ازاي مش مفروض تقلق والصليب قدام عينك هتقلق ازاي الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء يعني اللي عمل كده هتقول له مشاكل وقضايا وهموم يا عم ده كلام على الماشي ده دي الحاجات اللي على الماشي احنا بنتكلم في دم ابن الله حاجة مكلفة جدا كونه عملها الباقي ده كله بقى ايه ما يستاهلش التفكير ثلاثة علامة علامة قوة الله هنا ده تعبير معلمنا بولس لما بيقول في المسيح أو في الصليب قوة الله عندنا نحن المخلصين هي قوة الله طبعا دي واضحة في التسبيحة اللي بنقولها لما نقول ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده يخرجوا الشياطين يشفوا كل مرض يسدوا أفواه الأسود ودي خبرة القديسين بتوع زمان والخبرة دي على فكرة احنا نعلمها لأطفالنا في مدارس الأحد ولما نكبر ننساها تلاحظوا كده أول دروس مدارس الأحد يرشم الصليب ونقول له لما تدخل الضلمة ارشم الصليب ولما تبقى خايف من حاجة ارشم الصليب وبعدين واحنا الكبار لما بتخاف ما بترشمش الصليب ليه نسيت ليه هو دي حاجة كانت تمثيلية بنعلمها للعيال ولا إيمان حقيقي لا إيمان حقيقي طبعا خبرة حقيقية أن في الصليب قوة جبار هو قوة الله ده تعبير معلمنا بولس عند الناس ده جهل كونك تعمل علامة تتشبث بيها دي عملية تبدو للمثقفين أنها جهالة وده سبق بولس وقاله قال معلش أصل هم على قدهم في حاجات ما يقدرش يفهم ولكننا نحن ما عندنا إحنا اللي عارفين دم صليبه وما وراء الصليب من قوة هي قوة الله هي السلاح اللي بنحارب بيه قوة الله إلى أي مدى نتمسك بالقوة دي بقى بتتاجر بيها إزاي معاك سلاح جبار زي كده سلاح نووي اسمه الصليب بتقدر تهد بيه قوى الشر بتقدر تشهر صليبك في عدو الخير اللي بيقلب البيوت ويضيع الشباب وال... ها؟ ما دي الخدمة ماشية كده كل يوم بتلاقي شاب بيبيع وبيت بيخرب وها. طيب انت بتحارب بالسلاح اللي في ايدك ولا مش على بالك ان انت في ايدك سلاح مهم طب يعني ايه احارب بالصليب في اكتر من حاجة اولا احيانا رفع الصليب حتى كعلامة يعني تدخل تقعد مع شاب تلاقيه الشيطان واكل عقله خالص تقول له قوم نصلي تعرف ترشم الصليب ولا لا ارشم الصليب معايا وقوم صلي انت بترجع له قوته اللي به بيها يقدر يطرد الشهوات اللي مغرقاه دي وفي نفس الوقت تقول له كل ما يجي لك الحاح الشهوة او الادمان او ارشم الصليب هل تثق في قوة الصليب ولا دي كلام كتب ده قوة من ربنا دي حاجة من فوق مش حاجة منك انت ايماننا كده ان فراش من الصليب فيه قوة قوة من فوق واعتقد ان بعضكم جربوا تبقى داخل على مشكلة وترشم الصليب لا الدنيا مشيت لوحدها ايوه لازم يبقى ايماننا فيه الخبرات قوة الله طبعا انت عارف ان الصليب يحمل دائما معنى الألم الصليب في دم في وجع وده يخليك كخادم تبقى عارف كويس قوي ان النصرة تحتاج الى ألم وماله وماله داخل على مشكلة ها مستعد تتعب هتتعب هتكسب الجولة مش مستعد تتعب في الخدمة دي عدو الخير هيكسب الجولة ليه لانك اول ما بتتعب بتشهر امامه الصليب بتقول له انا تابع اصله المصلوب تابع اللي مستعد يتبهدل عشان يكسب ولاده فينزعج جدا لما يلاقيك خادم بتدور على الراحة يقول لك سهل ده سهل ده ده هنغلبه ده هناكل ولاده كلهم ليه؟ لأنه مش مستعد يتعب المسيح لو المجد في بداية خدمته دخل تحدي قدام عدو الخير قال له بص أنا هوفر عليك كل المشكلة أنت مش عاوز تجيب الناس وأعطيك هذه جميعها بس إيه بلاش موضوع الصليب ده إن خررت وسجدت لي فقاعدة كده نعمل اتفاق انت تاخد الدنيا بدل ما ابقى انا رئيس هذا العالم تبقى انت رئيس هذا العالم بس ابقى انا فوقك قال له اذهب عني يا شيطان لا لا هي سكة واحدة وانا ناويها دي كلها وجع كلها تعب كلها بهدلة كلها دم ابدا هي سكة واحدة مش هي دي مش الراحة اللي انا مش جاي ارتاح فمشي في سكة الصليب فكسب الجولة رئيس هذا العالم قديم خسر رأيت الشيطان ساقطا كالبرق ليه؟ لأن المسيح جاء ليموت على صليبه فانتصر فأنا كخادم ما كنتش ناوي أشيل الصليب أو عندي استعداد أتألم معه ومن أجل أولاده أنا مش هكسب الجولة الخدمة معركة واضحة مع الشر معركة مستمرة مع الشر الخدمة كده عيال بتضيع وبيوت بتخرب وأفكار شيطانية بتنتشر في العالم و- وعدو الخير عمال يلم شعوب بالالافات والملايين منها ي- يضاد هذه القوة قوة المسيح المصلوب قوة صليبه نتمسك بيها ونعيشها كقوة أنا مش هطول عليكم لكن في كل قداس احنا نعلن انتمائنا للصليب لأن ده انت مش عاوز تجيب الناس وأعطيك هذه جميعها بس ايه بلاش موضوع الصليب ده ان خررت وسددتني فقاعدة كده نعمل اتفاق انت تاخد الدنيا بدل ما ابقى انا رئيس هذا العالم تبقى انت رئيس هذا العالم بس ابقى انا فوقك قال له اذهب عني يا شيطان لا لا هي سكة واحدة وانا ناويها دي كلها وجع كلها تعب كلها بهدلة كلها دم بس تبقى مش عايز تتعب تبقى مش تبقى كذاب بموتك يا رب مباشر مش لازم تمشي في الشارع وتقول للناس يسوع مات كل الناس عارفة ان المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح مات وقام مش هي دي اللي ناقصة لا مقصود بيها بموتك يا رب مبشر يعني انت تتألم معه مستعد توجع معاه حتى الموت لكي يخلص هذا العالم لكي تنقذ البشر ادي امين امين بموتك يا رب نبشر مستعد تتعب مستعد تتألم مستعد تموت ويمكن دي تبدو صعبة شوية لكن هي المسيحية كده مرة مش ورا المسيح ناس كتير قوي زحمة بعد ما عمل الخمس خبزات هيصة بقى أكل ببلاش فطبعا اللي هيمشي وراه هيكسب ده راجل بركة بيوزع ببلاش فالعملية مفيش داعي للشغل يعني فقام التفت إليهم وقال لهم إن أراد أحد أن يكون لي تلميذه يعمل إيه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فرجعوا اغلبهم ليه؟ ده بيجيب كي- سيرة كلام يخوف صليب ايه اللي هنشيله؟ ما هو احمل صليبه في وقتها دي معناها شيل كفنك على ايدك ما كانش يمثل المعنى غير كده ليه بقى السيرة دي؟ لا يا عم خلينا نشتغل وناكل لوحدنا احسن ما- لم ي- ما, ما التصقش بيه غير تلاميذه اللي حبوه اللي عرفوا معنى صليبه وتمسكوا بصليبه إذا في الصليب علامة عهد علامة تكريس علامة حب الله علامة القوة اللي بنتمسك بيها كخدام وبالتالي هي علامة ألم مستمر تقدرش تبص على الصليب وهقول ايه وتبطل صلاة يعني ما تعلق علامة الصليب في اوضتك تختشي ما تقدرش تنام من غير ما تصلي ليه؟ هو مش راضي ينزل ايده قعد بالساعات ويقدر ينزل ايده مش راضي ينزل ايده مش كان يقدر ينزل ايده وطبعا في وضع مش مش زي ما بترفع انت ايدك في وضع الصلاة بالبساطة دي لانه لو نزل ايده كنا ضعنا فقدام هذا المنظر تخجل من انك انت تنزل ايدك تكسل تصلي فاهمين المعنى والقصة دي مكررة جالها رمز في العهد القديم لما موسى طلع يحامي عن شعبه بالصلاة فرفع ايده يصلي كل ما يرفع ايده شعبه يكسب اول ما يتعب ويرخي ايده الشعب يخسر فطلعوا له اتنين شمامسه يلحقوه لا خليك مصلوب اعمل معروف اصلك اول ما هتبطل الصورة دي هنتهزم فاهمين المعنى عشان كده انت كخادم اول ما هتنزل ايدك عيالك هيضيعوا يعني حين تكف عن الصلاة هتخسر تخسر في خدمتك كتير لان ده وضع صلب وده معنى قاله صمويل النبي في العهد القديم لما قال لهم اما انا فحاشا لي أن أخطئ إلى الله وأكف عن الصلاة لأجلكم يعني هيعتبرها خطية كونه يبطل صلاة من أجل خدمته قد يكون الكلام عالي علي وعليكم احتملوني لكن خلينا نستعيد مثاليات الكتاب والكنيسة آخر معنى أن في الصليب حكمة الله ده تعبير قاله بولس برضه آخر حاجة في الصليب قوة الله وحكمة الله ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء لو رجعنا قبل 2000 سنة وقفنا قدام مأساة البشرية اللي بتعاني من الفساد والموت والموت ماشي في جدة البشرية والحياة كلها نكد وألم وأرسلت لي الأنبياء وما فيش فايدة وبعت لي الناموس ومش راضي يصلحني وكل الحكمة البشرية عاجزة أن تنقي الإنسان من الفساد والموت اللي دخل طبيعته ومأساة البشرية بلا حل تأتي حكمة عجيبة من السماء أن يتطهر الإنسان بالصليب ففي الصليب حكمة الله خطة الله تدبيره العجيب اللي اختار أن ينقي البشرية بتجسده وصليبه وقيامته حاجة ما كانتش على البال حاجة ما, ما, ما يفهموهاش الفلسفة الفلاسفة وده اللي قاله في الإصحاح اللي بعده على طول لما بيقول لهم إن الحكمة ما بيفهموش كلامنا مش لأن احنا جهلة لأننا نتكلم بحكمة أخرى حكمة ليست من هذا الظهر ولا من عظماء هذا الظهر الذين يبطلون نتكلم بحكمة الله في سر سر محبته سر صليبه سر فدائه العجيب اللي يختار يطهر البشرية ويرجعها لنفسه بدمه على صليب أشكركم على طولة بالكم الصليب هو حياة الخادم وراس ماله طبعا دراسات في الصليب موضوعات كثيرة لما تلاقي يعني أنا ككاهن مبتدئ جدا بلاقي إنه ما فيش طقس في الكنيسة ما فيهوش صليب ما فيش حركة ما فيهاش صليب يعني كنيستنا فعلا كنيسة رائعة في التفكير ما فيش حركة تعملها إلا فيها صليب أي حر أصغر حاجة وأقل حاجة لازم يبقى فيها علامة الصليب تمشي من غير صليب تبقى مش مش مش مرتاح كعلامة وكفكرة وكمنهج وكصلاة لأن الكنيسة فاهمة كويس قوي قوتها في صليبها نحن نفتخر بالصليب حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح اللي بيه العالم اتطلب بالنسبة لي ما بقاش تبعي ما بقتش أعرفه وأنا كمان بالنسبة له مش معروف عنده مش تبعه مش منه العالم فصل اتفصلت عنه بالصليب الصليب وقف بيني وبين العالم ماليش في الدنيا دي حاجة ولا الدنيا ليها فيا حاجة لما المسيح قال ايه قال رئيس العالم يأتي وليس له ايه فيا شيء زي اصلا هتصلب عشان كده بولس الرسول لما لقى مشاكل كتير قوي قال معنى جميل قوي قال لهم بصوا من الان لا يجلب علي احد اتعابا ما تتعبونيش بقى بالمشاكل واللت والكلام ده انا كفايه عليا ان انا مطمن لاني حامل شوف المعنى ده لاني حامل في جسدي سمات الرب يسوع وسمات معناها الدقيق علامات جراحاته يعني في احد الترجمات يقول لك سكارز جروحه انا شايل في جتتي دي علامات جروحه يعني انا مش بس اتصلبت معاه ده انا من كتر الخدمه والالام اللي تعرضت لها جراحاته معلمه في جسمي فانا ده مطمني جدا وبولس عاوز يقول كده انا مش فارق معايا حاجه انا منتصر منتصر ليه يا عم ايه ال- جاي منين الثقه دي اصل انا مصلوب معاه في وضع صلب مستمر انا في جسمي جراحاته انا شاركت صليبه وبشاركه كل يوم فعشان كده لازم اشاركه قيامته ان كنا نتالم معه ايه سنتمجد ايضا معه الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد يستعلم فيه عشان كده تلاحظوا بقى اخر فكره اقولها معلش طولت ان الكنيسة لما تقدم لنا الصليب ما تركزش على الالام كتير لحسن نكش تقدم لنا دايما صليب المجد تبصوا تلاقوا عيد الصليب عيد فرحي واحد يقول لك يعني المفروض بقى نقعد نتأوه على المسيح المصلوب لا لا ما عندناش احنا الحته دي في عيد الصليب في زفة النصرة ودخول أورشليم دخول السماء وفي فرحة كل اللي- اللي شالوا الصليب ورا المسيح وفي ثلاث أيام فرحي تفكير بالقيامة اللي ورا الصليب وفي فكر النصرة اللي بيحمله الصليب فاحنا لا نخاف من الصليب لأنه ده عنوان النصرة والمجد لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين